لرمضان استعد هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان التي عنوانها إني مهاجر إلى ربي ففروا إلى الله وقد قطعنا حتى الآن ثلثي هذه الرحلة هذا الفرار هذه الهجرة وكما قلت لكم أنه قد آن الأوان الآن أن نسأل كيف حال قلبك مع الله بعد عزمك على الهجرة بعد عزمك على الفرار إلى الله سبحانه وتعالى وأخذت عشرة أشبار وعشرة أذرع وقطعنا أربعة خطوات أربع خطوات في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كانت التوكل والصحبة الصالحة والمسارعة والصحبة والشيخ والصحبة الصالحة والبيئة الإيمانية والأنس بالله ثم ماذا أفعل؟ الخطوة الخامسة أن تطلب حب الله بشيئين أنت بحاجة إلى التوفيق وإلى الإعانة وإلى التسديد قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه هذه الخطوة الأولى ثانيا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه خمسة وستة الخامسة إصلاح الفرائض أيها الإخوة إننا في حال السير إلى الله جل جلاله ليست القضية مجرد إننا أقول أنا سائر لكن القضية أن أسير حقيقة كما قال ابن القيم في آخر كلام ذكرناه أن الإنسان إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على عاتقه أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة هيحط عصاه على عاتقه ويبدأ يمشي بقى عصاه على عاتقه يعني ايه يعني هو جمع الدنيا كلها معه في هذه العصا وهذه العصا دليل القوة والعزم جمع فيها هذه بؤجته مخلته جمع فيها كل دنياه أكله وشربه ولبسه وضعها في عصاه على عاتقه وانطلق يبدأ يتحرك فعلا يمشي أول حاجة يعملها إصلاح الفرائض ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه أحب شيء ودي النقطة ان الانسان اول ما يبدا يمشي الى الله جل جلاله يبحث ربنا بيحب ايه ربنا بيحب ايه عشان اعمله له ده دليل الحب ربنا بيحب ايه عشان اتقرب بيه اليه ربنا بيحب ايه ليه؟ وكثيرا ما وجدنا في الحديث ان الصحابه يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ما هو احب شيء الى الله ما هي احب الاعمال الى الله صح ولا لا ما هي افضل الاعمال عند الله هو ده الناس اللي بتحب ربنا اللي عايز يمشي حقيقة اللي عايز يعمل مش كلام عايز يعمل اعمل ايه فربنا بيخبرك بنفسه في هذه في هذا الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه احب شيء تتقرب به اليه الفرائض اللي فرضوا عليك فرض عليك صلوات خمس احب شيء انك تعملها بس تصلي كما يريد تبدا تبحث في القران والسنه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اطيعوا الرسول لعلكم ترحمون تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه شوف زكاتك كتير من الناس مفرط جدا في قضيه الزكاه انه فكر انا معليش زكاه في أخ لينا مات قريبا اللهم ارحم كل ميت مسلم مات ثم جاءني أولاده قالوا ما كانش بيطلع زكاة خالص ليه؟ يقول إن هو كل الفلوس اللي بتيجي معاه بيحطها في التجارة ما فيش فلوس مركونة عشان أطلع عليها زكاة يا سلام وفلوس التجارة دي مش فلوس مش أملاك مصانع ومحلات و... و... وعشرات الملايين وما بيطلعش زكاة يعني سيبنا من الناس دول انا بكلم الغلابه اللي قدامي دول الواد اللي, اللي كل اللي حيلته 200 300 جنيه 500 جنيه ده عليه زكاه اه عليه زكاه اصل الزكاه 600 مثقال فضة اللي هم 20 مثقال فضة 200 مثقال فضة اللي هم الزكاة النهاردة تقدر ب 600 جرام فضة جرام الفضة النهاردة بكام؟ بجنيه ب 2 جنيه ب 5 جنيه كم؟ 25 والله على ايامنا كان بجنيه كان بجنيه واحد عشان كده كنا بنقول ان نصاب الزكاه 600 جنيه في الشهر اللي يملك 600 جنيه مر عليهم عام يبقى ده عليه زكاه بيقولوا ب 25 يعني 2500 جنيه 2500 جنيه مش عايزك طب اقولها له ازاي دي دلوقتي ما تدققش مع ربنا عشان ما يدققش معاك فالله يعامل العبد على مقتضى ما يعامله عبده فمن اسرع الى الله اسرع الله اليه بكل خير ومن رضي الله ومن رضي عن الله في جميع الاحوال كان رضا الله اليه اسرع كذلك لما تدقق بقى انا معايا كام وفات عليهم كام لا ده انا عايزك قبل رمضان تحسب معاك كام معايا 200 جنيه رمضان الجاي معايا كام 100 جنيه خلاص انتهينا معايا رمضان ده كام 2000 جنيه رمضان الجاي لقيت معايا كام 3000 جنيه اطلع زكاه على 3000 جنيه ما اقعدش احسب دول معايا بقى لهم قد ايه ما تحاسبش ربنا ما تدققش مع ربنا خليك كريم الخلق في التعامل مع الله طلع زكاتك وزي ما قلت لكم كده قبل كده ان انا عمر ابويا ما طلع الزكاه 2.5% ابدا مستحيل اقل حاجه 5% 10% ما تحسبش بتحسب على مين هي فلوسه هو ربنا جل جلاله مش فلوسي انا ويقول انا ما معيش معاك وربنا يعلم انك معاك قضيه اداء الفرائض محتاجه ان انت تبقى فاهم علم المعامله مع الله علم المعامله مع الله يا جماعه من الفرائض حبه حب ربنا فرض ولا سنه بتحبه ايه الدليل وريني أدلة حبك لله أعمال تدل على إنك بتحبه حبه والخوف منه دون سواه والرجاء دي كلها فرائض واجبة بأصل الدين أضف إلى بقى غض البصر ترك المعاصي عموما دي إيه فريضة فرض فرض عليك ألا تعصيه إصلاح الفرائض ابن القيم بيقول ايه بقى ان يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة ها؟ بعد منزلة ماشي خطوة خطوة شبر بشبر فكلما قطع فكلما قطع مرحلة ها؟ استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم في منزلة الحياة اللهم أحيي قلوبنا منزلة الحياة من مدارج السالكين بيقول إيه اللي هي الخطوة اللي احنا قطعناها في الأول خالص في أول عشر أشبار تطهير العقل والقلب من الهموم من هم الدنيا فاكرينها دي؟ دي كانت رقم اثنين الشبر الثاني ابن القيم بيقول ايه بقى في الشبر الثاني ده؟ اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسه او صوره وتعلق بالاخره والاهتمام بها من تحصيل العده والتاهب للقدوم على الله عز وجل فذلك اول فتوحه وتباشير فجره يبقى اول فتوح وتباشير فجرك اللي هيشرق على حياتك أن يخلو القلب من الاهتمام الدنيا وأن يتعلق بالآخرة إيه علامة التعلق بالآخرة؟ أن الاهتمام بتحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله جاهز تمد دلوقتي اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعدل لي بذلك يا رب ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب قال إيه؟ فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي به ربه فيفعله ويتقرب إليه وما يسخطه منه فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته جملة جميلة دي فعند ذلك يتحرك قلبه بمعرفة ما يرضي ربه فيفعله ويتقرب به إليه ومعرفة ما يسخطه فيجتنبه وهذا عنوان صدق إرادته الصادق مش كلام يسأل ربنا بيحب إيه ويعمله ربنا بيكره إيه يبطله ده عنوان صدق إرادته فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات فلا شيء اشوق اليه من ذلك فانها تجمع عليه قوى قلبه وارادته وتسد عنه الابواب التي تفرق همه وتشتت قلبه فيانس بها ويستوحش من الخلق ده اللي قلناها في أربعة الأنس الأنس يبقى قضية إن الإنسان يبدأ يسأل ربنا بيحب إيه ويعمله عرف إن ربنا بيحب فرائض يبدأ يعمل إيه الفرائض يبدأ ينفذ الفرائض بس وهو ماشي في الطريق خلي بالك بقى من الجملة اللي جاية مهمة جدا وخطيرة جدا عشان وانت مهاجر الى الله سبحانه وتعالى قال ايه فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر اسمع اسمع وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمه الانسان لما يبقى ماشي لربنا نفوسنا مش حلوه اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نفسه تقول له هو احنا هنفضل طول عمرنا كده مسافرين ما بنقعدش ما بنرتاحش كل ليلة قيام ليل قيام ليل قيام ليل كل أسبوع ختمتين ولا ختمة ها الصيام ده احنا مش لا وعدها قرب التلاقي نفسي عايزة تنام دايما أقول لها بكرة نشبع نوم في القبر خلاص هانت احنا هنعيش تاني قد ايه بكرة نموت ونرتاح وندخل الجنة اللهم ارزقنا الجنة وفي الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ أعينهم فيها خالدون فلذلك كل ما نفسه تمل تكل من كلال السير وقوة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الموت فهو يقول تعلم بقى انك انت تكلم نفسك يا نفس يا نفس قال ايه فهو يقول يا نفس ابشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الاحبه فاذا صبرت وواصلت المسير وصلت جذله حميده مسروره وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة فإن الدنيا كلها ساعة من ساعات الآخرة وعمرك درجة من درجات تلك الساعة فالله الله لا تنقطعي في المفازة فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين اتحايل على نفسك شويه معلش عشان خاطري امشي انطلقي اتحركي قربي لو وقفت هنا هنضيع مش هينفع نقف خاطب نفسك انطلق بهذا تصل هيا الى الشد والرحيل احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله
لرمضان استعد
هيئ رقبتك للعتق من النار هيئ قلبك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك